بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نستكمل الفتوحات الإسلامية بعد معركة القادسية مباشرة آه، إلى المدائن إلى المدائن إلى عاصمة الفرس في العراق المدائن واسمها المدائن لانها عباره عن مدائن سبعه بهرسير فيصفون اسبانير سلوقيه درز نيزان ساباط ماخوذه انشئت منذ خمس آلاف سنه ودي بقى اللي كان قاعد فيها يزدجرد وهرب منها طبعا زي ما هنشوف الطريق الى المدائن هننتظر الاول لانها كانت بعد القادسيه مباشره لكن نقول احداث ما بعد القادسيه مكث سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسيه بعد هذا النص شهرين وتحرك اواخر شهر شوال سنه 15 هجري هي معركه القادسيه انتهت يوم الحد 16 شعبان سنه 15 هجري هو قعد شهرين وبعدين تحرك آه في هذا الوقت كان اهل السواد واحنا قلنا اهل السواد اللي هم الفلاحين اللي بيسكنوا ما بين نهر دجله والفرات آه، بس من تحت في الجنوب لان لو ما بين نهر دجله والفرات في الشمال يبقى اسمها ارض الجزيره كان سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني عقد مع مزارعي السواد دول عهود بموجبها دخلوا في ذمه المسلمين مقابل انهم يدفعوا لهم الايه؟ الجزيه لكن لما اضطر سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني انه ينسحب من العراق اظهر اهل السواد الفلاحين دول اللي كانوا بيدفعوا الجزيه ولاءهم لكسرى ورجعوا تاني في ايه؟ في موضوعهم ده. بعد النصر بتاع القادسيه ده اهو من الم- من المسلمين على الفرس وفد وفد من اهل السواد من المتهمين بنقض العهد ده مع المسلمين قدموا الى سيدنا سعد بن ابي وقاص وابدوا اعتذارهم وقالوا له ان احنا كنا مضطرين لكده يعني آه، ان الفرس اضطرونا لكده وكذا وكذا فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى سيدنا عمر ابن الخطاب آه، خطاب بيقول له يعني نعمل معاهم ايه؟ رايك فيهم ايه يعني؟ فرد سيدنا عمر ابن الخطاب وكان رده الحقيقه جميل جدا جدا على اساس رد سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا سعد بن ابي وقاص كلام جميل جدا بيقول فيه اما بعد فان الله عز وجل انزل في كل شيء رخصه وفي بعض الحالات الا في امرين العدل في السيره والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة ولم يرضى منه إلا بالكثير وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء والعدل وإن رؤي لينا فهو أقوى وأصفأ للجور وبعدين بقى قال له إن آه، خلاص صدقوهم إذا كانوا قالوا لكم إن هم كانوا مضطرين لكده وان شئتم آه، تصدقوهم ما شئتوش انتوا حرين على ان يقيموا لكم في ارضهم ولهم الذمه وعليهم الجزيه ولهم الذمه وعليهم الجزيه نفس الامر يعني هذا ال- الكلام كان بعد معركه ال- القادسيه اللي انتصر فيها المسلمون زي ما قلنا تحرك بعد شهرين سيدنا سعد بن ابي وقاص من القادسيه تجاه الشمال وكان أول من تحرك سيدنا زهرة بن الحوية في المقدمة اتجاه الشمال داخل اللسان الصحراوي حتى دخل الكوفة كان الجيش كله اللي بيتحرك من الفرسان ليه؟ لأن مفيش هنا مشابهة الله ازاي ما احنا غنمنا خدنا حوالي 30 ألف فرس من المجوس 30 ألف فرس على الأقل من المجوس فاستخدمهم المسلمون على طول وركبوهم كان تقدم الجيش الإسلامي إلى المدائن ده على شكل دفعات فبعد سيدنا زهرة بن الحوية تقدم سيدنا عبد الله بن المعتل ثم شرحبيل بن الصم ثم هاشم بن عدنة بن المرقال اللي هو ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص ثم خالد بن غرفطة بن سعيد اللي كان نائب سيدنا سعد في معركة القادسية فنزل الجميع في الكوفة على زهرة ابن الحوية ثم لحق بهم سيدنا سعد بن أبي وقاص يعني كان كان تقدم الجيش ده بتتابع دفعات كل دفعة تيجي بس كان في المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية وبعدين الناس اللي يجي يقف اللي يجي يقف اللي يجي يقف اللي يجي يقف معاه لغاية ما جاء سيدنا سعد بن أبي وقاص كان المرزبان اللي اسمه نخير جان نخير جان كان حاكما للسان البري اللي عليه الكوفه والحيره الحته اللي عليها الكوفه والحيره دي كان هو حاكم عليها وعندما علم نخير جان بقدوم المسلمين فر هاربا ولحق ببقيه القاده الهاربين اللي هم الهرمزان ومهرجان والفيرزان كان سعد بن ابي وقاص استبقى بعض النساء في القادسيه وعين عليهم حراسه واعطاهم من الغنائم استبقى بعض النساء قبل ما يتحرك احنا في خريطه قدامنا دلوقتي هتبين لنا تحرك سيدنا سعد بن ابي وقاص من الجنوب الى الشمال هو ال- الخريطه دي بنفس ال- ال- الوضع بتاعها اللي استخدمها رستم في التحرك الى القادسيه من الشمال الى الجنوب دلوقتي احنا هنطلع بالعكس بقى فاول بلد هي البلاد هي كلها موجوده بورس بابل كوثى ساباط وبعدين بهورسير وبعدين اسبانير بهورسير تبقى اول المدائن لان بهورسير واسبانير تعتبر من المدائن السبعه هنبتدي بقى باول بلد واحنا طالعين من تحت لفوق الجيش الاسلامي مع سيدنا سعد بن ابي وقاص واصل الجيش الاسلامي تحركه واول ما وصلوا الى بورس دي وجدوا فيها قائدا فارسيا اسمه بصبهري بصبهري بصبهري حاول يصمد يعني قدام المسلمين وي- تقاتل فين وتعمل ايه؟ ده انت لسه مهزومين في القادسيه اهو. فطبعا ما تمكنش انه يصمد امام المسلمين فسيدنا زهره بن الحويه راح موجه اليه رمح وراح طعنه بالرمح على طول. فالقى بصبهري بنفسه في رافد آه، لنهر الفرات اسمه نهر النيل مش النيل بتاعنا هنا في مصر لا رافد هو اسمه نهر النيل من روافد نهر الفرات ومات بعد ذلك من اثر الطعنه اللي كان طعنه بيها سيدنا آه، زهره بن الحوية وفي الكرس دي القائد بتاعهم اسمه بسطام الزعيم بتاعهم طلب عقد صلح مع المسلمين ليه؟ لانه ما انساش لما الفرس اللي جم مع رستم بن الفقازاد الارمني هم دول فرس زيهم الفرس اللي كانوا جايين مع رستم سرقوا البلد فرس واغتصبوا النساء صحيح آه، رستم عمل لهم محكمه وحكم عليهم بالاعدام صحيح لكن اهل البلد بتوع فرس ما نسيوش الكلام ده لم ينسوا هذا الامر وعملوا بقى مقارنه بين حكم الفرس لما بيحكموهم وبين المثنى آه، ابن حارثه الشيباني وبين الاسلام فاقروا الاسلام وقالوا لا احنا نعيش في كنف المسلمين افضل ما نعيش مع اهل بلدتنا ولذلك طلبوا الصلح من من المسلمين وبقوا اهل فرس دول عيونا للمسلمين على الفرس يعني عملوا لصالح المسلمين اللي انتصر المسلمين في فرس وتقدموا بعد فرس الى بابل آه، بابل قدامك اهي بعد فرس على طول فوق الشمال الجماعة اللي هم انهزموا وفروا اللي هم الهرمزان والفيرزان والنخيرجان اللي فروا من القتال دول جم في بابل جم في بابل وتعاهدوا على القتال وانهم ما يجوش من المسلمين سيدنا سعد بن ابي وقاص امر سيدنا زهر بن الحويه بالتحرك نحو بابل ويقابل المسلمين هناك على طول انتصر المسلمون في بابل وراحوا الثلاثة دول بقى اللي كانوا متعهدين على عدم الجري وعدم الفرار كلهم بقى ابو فكيك ابو فكيك وفكيك اول وابو سريع وابو سريع اول كله جري الهرمزان راح للاهواز عشان كده حزبان هناك لان دي بلده هناك اربخ وتستر ورام هرمز ومهرجان والسوس وجنديسابور كل الحته دي بتاعت الاهواز اللي هي على الشمال ده الهرمزان الفيرزان راح على نهاوند اللي هتبقى فتح الفتوح يوم الجمعه في شهر المحرم سنه 19 النخير جان راح على المدائن النخير جان راح على المدائن ومعاه مهران كمان معاه مهران الراجل هزموا جميعا في وقت بسيط وتفرقوا ده بقى راح هنا وده راح هنا وده راح هنا آه بعد بابل يبقى كوسي كوسي امر سيدنا سعد بن ابي وقاص زهره بن الحويه بالزحف الى كوثى اطلع بعد بابل على كوثى على طول الله ده احنا قربنا قوي كده لان بين كوثى وبين المدائن 40 كيلو سبحان سبحان الله فتحرك سيدنا زهره بن الحويه من بابل وقدم امامه سيدنا بكير بن عبد الله الليثي بكير بن عبد الله الليثي وكثير بن شهاب السعدي كثير بن شهاب السعدي لحقوا باخريات العجم المنهزمين في بابل كانوا لسه بقى اللي انهزموا في بابل دول بيجروا فلحقوا بالاواخر بتوعهم قبل ان يصلوا الى كوسي فقتل سيدنا بكير بن عبد الله الليثي قائد الفرس اسمه فرخان فرخان الاهوازي وقتل سيدنا كثير ابن شهاب السعدي في يومان الميساني في يومان الميساني ووصل بقى الجيش الحمد لله الى كوثى في كوثى دي خرج قائد الجيش الفارسي اسمه شهريار شهريار في كوثى ونادى في المسلمين طالبا المبارزه مين يبارز قائلا ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إلي حين أنكل به ونفرجه فقال له زهر بن الحوية لقد أردت أن أبارزك أنا كنت أنا عايز أنا اللي بارزك يعني فأما إذ سمعت قولك فإني لا فإني لا أخرج إليك إلا عبدا عبدا أجيب لك واحد يناسبك مش أجيب لك واحد سمير زي حالاتي كده قائد فإن أقمت له قتلك فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك وإن فررت منه فإنما فررت من عبد وراح على طول سيدنا زهر بن حوية يدي أمر مين لسيدنا نائل ابن جعشم الأعرجي كنيته أبو نبتة نائل ابن جعشم الأعرجي التميمي ده من تميم ده اللي هو بلد قعقاع بن عمرو التميمي وعاصر بن عمرو التميمي وكم من فرسان بني تميم خرج نائل ابن جعشم الأعرجي وكنيته أبو نبتة إلى شهريار فخرج وعليه درعه وكلاهما جسمه كبير الاثنين شهريار الفارسي ونائل ابن جعشم الأعرجي بس كان شهريار أضخم شوية من نائل أجسم منه أضخم منه فتصارعا الاثنين مصارعة ووقع شهريار على نائل وأراد حل إزار درعه عشان يطعنه عايز يحل إزار الدرع بتاعه المتدرع ليه بصدره ده عشان يطعنه بصدره ولكن وهو بيعمل كده صبعه وقعت في فم نائل ابن جعشم الأعرجي فراح دايس نائل بسنانه على صبعه على صبع المجرم شهريار ده اهو فكسر العظم بتاعه طبعا الالم شديد جدا جدا جدا راح قلبه على ظهره اللي هو سيدنا نائل بن جعشم الاعرجي ابو نبته راح قالب شهريار على ظهره وطعنه في بطنه وجنبه ثم اخذ فرسه وسواريه وسلاحه وانتصر عليه الحمد لله فكبر المسلمون ودخل المسلمون كوسي ما كانش فيه قتال بقى هو بس المصارعه بتاعت شهريار دي دخل المسلمون بدون قتال بعد هذه المبارزات ولما علم سيدنا سعد بن ابي وقاص ما فعله نائل بن جعشم الاعرجي التميمي وكنيته ابو نبته قال له سيدنا سعد بن ابي وقاص عزمت عليك يا نائل لما لبست سواريه وقباءه ودرعه ولتركبن برزونه البس ملابسه واركب على الدبه بتاعته وغنمه ذلك كله ثم تضرع نائل بملابس شهريار راح لابس بقى إيه؟ الملابس بتاعته وجاء الى سيدنا سعد ابن ابي وقاص فقال له سيدنا سعد بن ابي وقاص اخلع سواريك الا ان ترى حربا فتلبسهما لان لبس الذهب هنا لا لكن في الحرب جائز اخلع سواريك الا ان ترى حربا فتلبسهما فكان نائل بن جعشم الاعرجي التميمي وكنيته ابو نبته اول رجل من المسلمين لبس سوارا بالعراق السوار اللي هو الايه الغويشه الذهب يعني سوارا بالعراق اقام سيدنا سعد بن ابي وقاص في كوثى اياما وجه المكان اللي جلس فيه سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام في كوثى ما دي بقى ده ذكريات واثار اسلاميه وجاء سيدنا سعد بن ابي وقاص للبيت اللي كان فيه سيدنا ابراهيم محبوس اللي كانوا حابسين فيه سيدنا ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام نظر اليه سيدنا سعد بن ابي وقاص وصلى على سيدنا ابراهيم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرا هذه الايه وتلك الايام نداولها بين الناس شوف شوف استشعار المسلم ولذلك الاثار في حياه المسلم تكون للاعبر مش بننبهر بيها وشوف دول عملوا ايه وشوف ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم ايه وكانت النهايه ايه طيب طب وكان الامر ايه وهكذا بعد كوسي على طول نلاقي لو انت شايفها كده ساباط دي حدثت فيها معركة كبيرة جدا الحقيقة اسمها معركة مظلم صاباط وهي اسمها مظلم صاباط ليه؟ لأن المنطقة دي فيها بساتين متشابكة كبيرة جدا بتخص أسرة البيت الحاكم الفارسي في منطقة مظلم صاباط دي مكان زعيم الفرس اللي اسمه شيرازاد شيرازاد شيرازاد ده لو تفتكر هو اللي قاد معركة الإنبار أو معركة أو معركة ذات العيون اللي كانت في 4 رجب سنة 12 هجرية اللي تم خلق فيها أكثر من 1000 عين اللي كان فيها خندق مليء بالماء وكانت بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر الفرات علشان كده عبرها سيدنا خالد بن الوليد وبعدين حط بقى الجمال الهزيلة لما ذبح الجمال الهزيلة وعمل بيها معبر يعبر عليه آه الخندق إلى الحصن بتاع الإنبار في 4 رجب سنة 12 هجرية. المهم إن شيرازاد ده كان اتفق مع سيدنا خالد على إنه يسيبه يأمنه حتى يصل إلى بلده اللي اسمها ساباط ويسلم له الإنبار. وفعلا حصل كده. فعندما وصل سيدنا زهرة ابن الحوية إلى ساباط لقى شير زاد ده هو لقى شير زاد واقف مستنيين اهو وبيطلب الصلح من المسلمين على ان الفرس يأدوا الجزية عن اهل ساباط فقبل سيدنا زهرة بن الحوية من شيرازاد الجزية وأرسلوا إلى سيدنا سعد علشان يتمم الصلح معه بعد كده أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص الجيوش المتتابعة بعد سيدنا زهرة ابن الحويل تخطى الجيش الإسلامي بقيادة قائد المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية سابق نحو المدائن لكن قبل ما نقول بقى المدائن واحنا في ساباط لسه اهي التقى المسلمون في منطقة ساباط بجيش من الحرس الملكي الخاص الجيش ده يسمى كتائب بوران كتائب بوران وبوران دي عمة يزدجرب اللي زي ما قلنا قبل كده اللي كانت هربته في زنبيل بعد ما شيراويه قتل خواته ال 17 علشان ما حدش يعمل معاه اللي هو عمل في ابيه ابرويز. آه كتائب بوران دي زي ما تقول كتائب خاصة للدفاع عن الأسرة المالكة وكان لهم قسم كل يوم يقولوه يقولوا لا يزول ملك فارس ما عشنا يعني لا يمكن يزول ملك فارس طول ما احنا احياء ومتدربين بقى ودول حاجه خاصه يعني دارت المعركه بينهم وبين جيوش المسلمين وبينما الحرب دائره والشغل بقى جامد جدا جدا والقتال شغال اذ قدم عليهم سيدنا سعد ابن ابي وقاص هم في منطقه مخزن صابات دي راحوا عاملين ايه كان عندهم كتائب بوران دي أسد اسمه المقرق المقرق راحوا أطلقوا الإيه الأسد ده على جيوش المسلمين سبحان الله ده المسلمين شافوا العجب في الفرس مرة يلاقوا فيلة وأدي دلوقتي أسد سبحان الله فتخيل إن في أسد مدرب ومطلوق على المسلمين تقدم لهذا الأسد هاشم ابن عتبة ابن ابن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص هاشم ابن عتبة بن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص وراح مطلع السيف بتاعه وتقدم إلى الأسد أهدي بقى البطولة الحقيقية فعلا تخيل المنظر ده واحد بسيفه قدام أسد وتقدم سيدنا هاشم بن عتبة بن مرقال وقتل الأسد بسيفه وقتل الاسد بسيفه لما راى سيدنا سعد بن ابي وقاص هذا قبل راس ابن اخوه اللي هو هاشم بن عبد بن مرقان وسمي هذا السيف المنون المنون فقتل هاشم بن عتبة بن المرقال الأسد اللي اسمه المقرط بسيفه المنون انتصر المسلمون طبعا بعد قتل هذا الأسد ما خلاص ما فيش حاجه بتقف قدام المسلمين لا فيل ولا اسد سبحان الله انتصروا في صادات وتلا سيدنا سعد بن ابي وقاص هذه الايه ردا على القسم اللي كانت كتائب بوران بتقوله اللي هم لما كانوا بيقولوا لا يزول ملك فارس ما عشنا رد عليهم سيدنا سعد بن ابي وقاص بقول الله تبارك وتعالى في سوره ابراهيم اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال سبحان الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام انتصر المسلمون في مظلم ساباط وتقدم المسلمون إلى بهرسير